للمتقين قل دائما بين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف أشكر الله الذي أمدني بالعافية وعدت إليكم وأعتذر عن الأسبوع الماضي فالحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار كنت في شوق إلى لقاكم ورؤياكم والتواصل معكم وأشكر كل الأحبة الذين تواصلوا عبر التليفون اطمئنون عن الصحة فجزاكم الله جميعا عني أحسن الجزاء نعيش آه، وقائع وأحداث لا يجوز أن نكون فيها حيارة ولا يصح أن نكون فيها آه، أصحاب رؤية مشوشة بل ينبغي أن ندرك ما أدركه سلفنا الصالح فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءتهم الشدائد من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما زاد المؤمنون الصادقون على أن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إن الأحداث التي تجري تزيدنا إيمانا على إيماننا فكل ما يجريه الجاحدون والفاسدون ولو زعموا أنهم يريدون الإصلاح ويزعمون الترسيخ لدولة القانون وهم كاذبون يقينا فهم ليسوا أعداء للحرية والعدالة ولا للدكتور مرسي بقدر عدائهم لشريعة الإسلام وحكم الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام لا يجرؤون على أن يقولوا هذا كما قال المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وحينما قالوا لأهل المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وما يريدون في الحقيقة بهذه الأقوال والإشاعات والتفزيعات للناس إلا فرارا مشاهدي الكرام الإنسان ربنا أكرمه لأنه إنسان وأكرموا بعد الإنسانية بالإسلام هذا لمن أسلم فالمسلم مكرم فوق الكرم العام أعني كرم الإنساني وأعلى ما كرم الله به الإنسان حرية التعبير عن رأيه ومن ثم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لكن المحترم الذي يحترم ذاته وذاك الذي يعبر عما بداخله دون نفاق أو التواء أو التفاف كل كلمة ممكن تقال أو دعوة ممكن توجه أو نظام ممكن يدعى إليه أو دستور أو مشروع دستور يعرض على الناس هتجد الناس ينقسمون إلى مؤيد ومعارض في ظل الإسلام الصحيح ليس إلا هذا يا مؤيد يا معارض وعايزين نعرف إيه الضوابط اللي تخليك تأيد أو تخليك تعارض لو خرجنا عن دائرة الإسلام ورحنا للناس اللي بيعبدوا أهوائهم أو اشتراهم من اشتراهم بالمال أو بالخوف أو بالرغبة على أي معنى من المعاني هيبقى عندنا صنفين تانيين نسميهم الجاحدين والفاسدين يبقى أنا موقف الناس من بيان حقيقة ما في النفس ينقسم الناس إلى أربعة أصناف مؤيد ومعارض وفاسد وجاحد وفاسد وجاحد وفاسد الإسلام لا يقر إلا الصنفين الأولين المؤيد والمعارض متى تؤيد أخي ومتى تعارض في ناس قالت إن الكلام ده ما يحققش طموحاتنا فاحنا رفضناه في ناس بتقول الكلام ده ما اداناش اللي احنا آه، عايزينه فاحنا رفضناه في ناس قالت ده كلام ممتاز قوي وحلو قوي بس احنا لما نضغط اكتر هناخد مكاسب اكتر طبعا الكلام ده كله باطل وكله ضلال وربنا هيسأل كل إنسان آه، وضع هذا المعنى أو هذا المبدأ أو كل إنسان هيؤيد وفق هذا المعنى ده ابن عيلتي ده من جماعتي اللي أنا منتمي إليها ده من الحزب السياسي اللي أنا منتمي إليه ده هيدفع لي كذا ويديني كذا ويمكن لي كذا ويوظ... ويأمن لي مستقبل كذا ده هيدفع لي آه، مبلغ معلوم مقطوع ابتداء في مقابل ما أثيره في الناس من ذعر وفوضى آه، إلى آخر كل هذه المعاني وغيرها هذا ليس من الإسلام في شيء المسلمون الذين يخافون الله ويؤمنون بالله ورسوله مقياس التأييد مقياس التأييد هو موافقة شرع الله أن أخرج من هواي ورغبتي إلى حيث يرضى الله عز وجل تعالى نشوف الأمور وهي تخالف المعقول متى أيد الصحابة الحق وكيف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج وعاد النبي من رحلته صلوات الله عليه خبر أهل مكة برحلة الإسراء وأهل مكة وهم في التجارة بيقطعوا المسافة من مكة إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه خرج من مكة الى بيت المقدس ورجع في جزء من الليل ولا زال فراشه دافئا هذا الكلام بمق- بمقياس العقول والطبع والعادة والتجربة كلام لا يعقل وكلام لا يستساغ ولو هو قال أنا حلمت بهذا أو رأيت هذا في الرؤية ما أنكر عليه أحد فأنت في الحلم بتاعك بتطلع السماء وتنزل الأرض إلى آخره لكنهم يتكلمون عن حقيقة كما تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنهم ضمنوا الدليل الدامغ على كذبه وعلى تفريق المؤمنين به من حوله فذهبوا إلى أبي بكر عفوا ذهبوا إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تعالى إيه رأيك إحنا بنروح من مكة لبيت المقدس في قد إيه قال لهم في شهر ونرجع من هناك في قد إيه قال في شهرين يعني لو واحد عايز يخرج من مكة يروح بيت المقدس ويرجع تاني يحتاج وقت قد إيه قالوا شهرين قال طب يا سيدي صاحبك محمد صلوات الله عليه يزعم انه راح ورجع في جزء من الليل بحكم العادة والطبع والإلف كان يجب وهو الذي قرر المدة الزمنية سلفا انه يقول ده مش صحيح هذا مستحيل هذا كلام لا يستساغ لكن المسلم لا يعرف هذا مع منطوق شرع الله تبارك وتعالى والمسلم وقاف عند حدود الله لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ساعتها إن كان قاله فقد صدق إن كان قاله فقد صدق خلي بالك عشان برضو الشيطان ما يلحقش دماغك يقول لك ده سيدنا النبي لا يا سيدي القضية مش قضية شخص ده هو علق الإجابة على إيه على صدور هذا الكلام بلاغا فالنبي في البلاغ لا ينطق عن الهوى إذا كان قال يبقى صدق لأن سيدنا النبي كبشر كإنسان ربنا بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم الكلام ده يشملنا ويشمل الأجيال اللي بعدينا لأن سيدنا النبي ستأتي فترة وينتقل إلى الرفيق الأعلى كما هو قائم الآن لكن يبقى فينا بوحي الله الذي بلغه إلينا فالمسلم لا يتجاوز حدود البلاغ عن الله نكمل الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فالعبرة والمقياس الوحي فإن كان الأمر مرتبطا بالوحي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان عشان كده سمي الصديق رضي الله عنه من يومها بالصديق رضي الله عن الجميع المؤيد في الإسلام هو ذلكم الوقاف عند حدود الله لا يتجاوز شريعة الله إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم له أو عليه يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لكن غير المسلم له غير ذلك طيب هب أن العقل ما استطاع الاستيعاب أو بصورة أخرى نقول السؤال هب أني لم أدري أهذا من وحي الله أم لا يبقى المعارض وده أيضا في الإسلام أمثلة كثيرة وأنا بكتفي بمثال واحد لأن عايز أسمعكم وعايز أشوف مدى تواصلكم واستيعابكم للكلام اللي احنا بنقوله لأن القضية مش قضية استهلاك وقت أو بيان معنى إنما القضية قضية إن عندنا فتن الآن على الأرض وهناك من ينفخ في النار وهناك من يدفع من أجل تأججها وهناك من لا يرى مصر ولا الدين ولا الشرع ويزعم أنه يحسن صنعه وبالتالي علينا كلنا واجب كبير جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما الصحابي الكريم مش, مش شايف الموقف صح شايف ان المكان اللي سيدنا النبي امر بالنزول فيه وحط الرحال فيه ما يصلحش لكنه لا يدري أهذا وحي الله أم لا لأنه لو كان وحي ما يقدرش يتقدم أو يتأخر ولو كان غير وحي يبقى لازم يعلن ويعارض ويقول هذا الرأي غير صواب فماذا ألزمه الإسلام ألزمه الإسلام بأدب المعارضة إيه أدب المعارضة في الإسلام مفيش في الإسلام حاجة اسمها حزب معارضة ولا حاجة اسمها جماعة معارضة يعني دساتير الدنيا أو نظم الدنيا كلها الأقلية بتاخد خانة المعارضة والأكثرية خلاص هي اللي بتنشئ كل الشغل متاعها والتشريعات متاعتها في الإسلام لا الأصل في التشريع في الإسلام أنه لله وأن الحكم لله وحده وأن أعضاء المجالس النيابية هم يضعون القوانين والمبادئ في حدود ضوابط الشريعة لا يخالفونها ولا يخرجون عنها فإن خالفوها أو خرجوا عليها أثموا وتحملوا إثما ليس بعده إثم فليس أظلم عند الله ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله إن هؤلاء إن فعلوا ذلك إنما ضلوا الطريق شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذا هم يسيرون في ضابط أو في فلك الحكم الشرعي والنص الإيماني القرآني والنبوي طب أنا مانيش عارف الصحابي هنا الأدب بتاع المعارضة إنه بيتبين الأول مش عارف اسأل اللي هو أعلم منك سيدنا النبي بينهم يبقى ما حدش هيسأل إلا رسول الله لأن ما مش معقول هنسأل واحد ورسول الله موجود فراح قال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ربنا أوحى إليك وقال لك يا محمد حارب في الجزء ده فلا نتقدم ولا نتأخر عنه لو ربنا أمر بهذا سمعنا وأطعنا ملناش تفكير ملناش رأي في استسلام لحكم الله ولأمر الله أهو وحي أهو منزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمشورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمشورة لما اطمأن الصحابي إلى أن أمر النبي هذا ليس وحيا من الله وإنه اجتهاد عسكري ورؤية عسكرية صدع بالحق وهنا لا عيب أن تقول لي أخطأت يا عبد الله بصريح العبارة ليس في هذا عيبا فقال الصحابي للنبي استوعب الكلام قال الصحابي للنبي إذا ليس هذا بمنزل رأيك غلط هذا ليس منزلا يا رسول الله لا يصلح في منزل أحسن منه فقال وما الرأي إذا قال نذهب إلى هذا المكان فنجعل ماء بدر خلفنا فنشرب ولا يشرب الأعداء فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي ونزل على رأيه وسميت الغزوة بغزوة بدر الكبرى إذا أنا الإسلام في الصورة الطبيعية المؤيد والمعارض المسألة مش محتاجة كلام كتير إذا تيقنا النص والأصل والنقل عن الله ورسوله يبقى سمعنا وأطعنا إذا تيقنا خلافه اعترضنا نعترض على أنفسنا ونؤنب أنفسنا ونعترض على من علمنا مع احترامنا له وتقديرنا لمقام الشيخ ونعترض على رئيسنا مع حبنا له ووجوب مناصرتنا له متى؟ إذا خالف مقتضى شرع الله عز وجل إذا لم يخالف لا تجوز المعارضة ولذلك الأئمة العظام لما يقول سيدنا أبي بكر وليس فينا من هو أحسن من أبي بكر أو عمر وليس فينا من هو أحسن من عمر رضي الله عنهما لما كلاهما قال أطيعوني ما أطعت فيكم الله ورسوله فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم يبقى معانا مؤيد ومعانا معارض لو أسقطنا الكلام ده على أرض الواقع مش هنلاقي الكلام ده مظبوط لا هنلاقي المؤيد الذي وقف عند حدود الله وفقط دون علة أخرى ولا هنلاقي المعارض المحترم الذي اعترض لأن الذي وقع يخالف شرع الله عز وجل عشان تكتمل الصورة نكمل كلامنا النظري قبل ما نتلقى أسئلتكم أو اتصالاتكم هيبقى عندي بقول في نوعين تانيين خارجين الدايرة دي المؤيد والمعارض هيبقى في دائرة الصواب والأصوب يعني أقصى ما فيها اجتهد فأخطأ لكن مش متعمد الخطأ يعني حتى المعارض لو تجاوز يبقى مش متعمد الخطأ عنده ضوابط الإسلام تحكمه لكن الناس اللي خرجت عن دايرة الأدب النبوي ولم تتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد منها الجاحد وتجد منها الفاسد الجاحد ده شغل المنافقين عياذا بالله والعملاء وأعداء الدين هو مقتنع ان الاسلام لا يعلى عليه طيب ناخد للت... ناخد هذا الاتصال مرحبا
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ عبد الله بركات مرحبا اخانا اهلا مرحبا ب- بالنسبه للموضوع الحلقه باذن الله يعني موضوع آه، كويس وبالنسبه للي هو بيحصل دلوقتي قدام آه، ذكر الرئاسه انا بوجه نداء لل- لكل اللي عطى الدكتور محمد مرسي الشرطه قالت احنا مش هنقدر يا دكتور عبد الله مش هنقدر على ال- الناس دي ماشي اللي هم ايه م- آه، مرا- رافضين الم- مش را- مش مؤيدين للقرار ماشي فممكن دلوقتي ي- ي- تع- تعمل تحصل حاجه ماشي احنا ما نقدروش ايه نقاوم اللي هو ايه الناس دي فازاي الشرطه نفسها مش قادره تقاوم بالله عليك اللي هو هيحصل في مصر يا دكتور عبد الله ده ده كان المفروض يحصل فيها لا يعني مش- ده دي هي هي مصر دي الشيء حضرتك صورناهم بالطيران اللي هم كانوا مؤيدين للدكتور محمد مرسي من كثرهم يعني ما حدش كان قادر يصورهم صورناهم بالطيران النهارده طالعين حوالي 100 نفر او 200 نفر ماشي يدفع فلوس للناس يدعك قدام قصر الرئاسه تقدر تهدد الدكتور محمد مرس- مرسي رئيس الجمهوريه طب يبقى في ايه ثاني؟ البرامج كلها حضرتك جايبه اللي جاب مخده راسل عليها الدكتور محمد مرسي وبيستهزئ بيه النهارده جاب مخده بكره يجيب حاجه ثاني ماشي ويوصل الامور ان هو الر- الر- الرئيس ده ماشي مش مش قادر يرد عليهم ادب الرئيس محمد مرسي يا دكتور عبد الله مش كده الادب بتاع الدكتور محمد مرسي وصل الناس ان هي تستهزئ بالاسلام والمسلمين است- ربناش الدكتور محمد مرسي بقرارات جريئه احنا مستعدين من الصعيد يا دكتور عبد الله من الصعيد نطلع بالعرس ده والله ما نخلف فيهم واحد ربنا يرضى عليك هي- هذه ويبارك الدولة.
فيك حاضر الله اسمع يبارك فيك يا اس- دكتور عبد الله.
اسمعنا وستسمع يعني الجواب رجاء من من الصعيد انك انت تتكلم بت- في الموضوع ده باستفاضه الله يبارك فيك حاضر حاضر معنا اخونا مصطفى ايوه السلام عليكم دكتور عبد الله حفظك الله عز وجل مرحبا يعني اولا احبك في الله عز وجل احبك يعني الله.
انت النهارده بفضل الله حضرتك يعني جرأتني ان انا اسال هذا السؤال اللي انا لا أس... يعني كنت استحي ان اسال علمائنا على الشتى اللي فات حتى لا يقول انه فخ او غير ذلك.
أيوة.
يا شيخنا بمنتهى الوضوح وبكل سهوله اتمنى حضرتك توضح لي معلش انا دلوقتي بعض العلماء يعني عندنا في مصر اختلفوا انا لا يعني بيجيبوني اراء علماء تانية في بعض الدول طبعا انا يعني حضرتك عارف او يعني اعلم مني طبعا ان الفتوى لا- لا يجب ان تكون من داخل البلد التي يكون فيها الحال او ال- ال- الامر. فانا دلوقتي يا شيخنا عايز اسال من يعني حضرتك سؤال واضح وحضرتك فاتح هذا الموضوع جميل جدا بارك الله فيك ان شاء الله موضوع الثورات اللي هذه اللي حدث انا عامه من رايي ان ما حدث في مصر انما هو كان بامر الله عز وجل فحدث ما حدث وانتهى النظام هل يعني من احنا نظل في هذه الثورات وهذه المظاهرات ونحن ان كنا نتبع مثلا آه، امر السلف لان بعض الناس الان يرمون الذين يخرجون المظاهرات بانهم خارج المله وكما حضرتك عارف وانت ادرى مني انا في السعوديه بس انا بتابع كل اخبار في مصر فبينكروا على الذين يخرجون في هذه الثورات بانهم خرجوا عن مله الاسلام وهم تابعين واهواء على سبيل الامر الثاني يرى انه الصواب فاتمنى حضرتك توضح لي هذه المساله وانا اثق في علم حضرتك وربنا يجزيك عنا الخير ان شاء الله حاضر ثم ثانية يا شيخنا موضوع انا يعني انا حينما أ- يعني اتابع الاخبار من زمان من خطب الشيوخ اجد ان العلمانيه ويعني انا يعني كنت بسمع خطبه امس للشيخ كشف بيتكلم فيها عن حكم شريعه الله والله كان في خاطر هؤلاء العلمانيين في في نفس الوقت وهم في نفس في كل وقت وفي كل حين نفس العينه ونفس ال- ال- ال- ال- هذه ال- ال- ال- فليه العلماء يعني من هذا الزمن الى الان لا يكونوا متكاتفين بحين يكون دائما آه، حائط صد في امام هؤلاء يعني. ربنا يجزيك عنا خير ان شاء الله حاضر مرحبا يا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الله أبو عبد الله مع حضرتك مرحبا اهلا وسهلا أه، كيف حال حضرتك؟
مرحبا نسأل الله يعزك امين واياكم وإيانا المسلمين.
وجميع المسلمين مرحبا أنا يعني من خلال حضرتك عايز أرسل رسالة لهؤلاء أقول لهم يا أيها الذين آمنوا احنا لا نقول لهم غير هذا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من على الساحة صادق ومن على الساحة غير صادق وقل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فنرجو من هؤلاء أن يعملوا العقل لأننا كما قلنا من قبل نحن في مركب واحد وهي مصر فلابد أن يحافظ عليها الجميع والجميع الذين هنا ليس الذين هناك أتونا من أوروبا وأمريكا و... لابد أن نحافظ على بلدنا ومعظم الشعب المصري هو الذي يتحمل النتائج لا القلة القليلة التي نراها ما اجتمعت إلا الحرب على الإسلام هؤلاء متفرقون كل شيء مسجل من هذا على ذاك فلماذا يجتمعون الآن اجتمعوا على حرب الإسلام وعلى خراب هذه البلاد ولكن نقول لهم هيهات هيهات والله هناك جنود بفضل الله مستعدون الآن لأن يأكلوكم بقشركم لا ينتظرون أن نزيل عنكم القشر لا والله ولكن حرصا على هذه البلاد لابد أن نجلس ونعقل ونعمل على حفظ هذه البلد لأن أهلها إن شاء الله بإذن الله منصورون دائما وأبدا
شكراً فأقول يا لهم أبا عبد للمرة الله.
الأخرى اعقلوا وكونوا مع الصادقين
أخونا أحمد
معك السلام عليكم كل سلام ورحمة الله وبركاته حضرة الدكتور عبد الله بركات اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك آمين جزاكم الله خيرا آه، فضيلة الدكتور آه، معاك احمد عبد الظاهر إد- ادارة اوقاف عيار ثاني محافظة الجيزة أهلا وسهلا مرحبا اقول آه، كما قال شيخنا ابي اسحاق حفظه الله تعالى أن- ان هناك اقوام لا يؤثر فيهم القران فالحل مع هؤلاء هو السيف يعني تذكر تقول قال الله وقال الرسول ما هي مش عايز يسمع فاذا علم هذا الخائن انه سيقتل رجع حاسب رجع لنفسه وحاسب نفسه ثاني فارجو الدكتور محمد مرسي نزل قوات تنزل لهؤلاء فالبراده وامثاله دول مكان دول مكانهم السجن دول يترموا في السجن ورحمنا من من, من شرهم ففضلتك يعني ال- ال- البلد دلوقتي بتخرب ولابد من العلماء الربانيين يظهروا على- على جميع ق- القنوات ويبينوا لنا نشوف انتوا هن...
القدوه لينا واحنا واحنا وراكم على طول طيب هنحلل الكلام مع بعضينا يا شيخ أحمد ونشوف هنوصل للكلام ده ولا لا ماشي الحاجة سناء مرحبا أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عايز أعرف أوحينا إلى أم موسى أنا عارفة إن إن وحي أم موسى إلهام قوي كيف يكون الإلهام قويا جزاكم الله خيرا حاضر نكمل بقى كلامنا شوية بعد إذنكم أنا ببقى سعيد جدا باتصالاتكم لكن أنا حريص أوصل لكم المعلومة وأرد على الناس اللي موجودة وإذا تواجد ف- فرصة تانية يبقى آه، نسعد باتصالاتكم إن شاء الله آه، كنا بنقول الجاحد الجاحد ده عارف الحقيقة فين ربنا يقول مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا خلي بالك ما بيجحدش الإنسان الحقيقة اللي هو شايفها ومتأكد منها قدام عينيه وبالتالي ياخد موقف عكسي اللي هو شايفه وعكس اللي هو متأكد منه إلا إذا وقع في حاجتين إما إنه ظالم وإما إنه متعالي الظلم مظاهره كثيرة جدا وأعلى درجاته الشرك إن الشرك لظلم عظيم فلما يب- يبطن الكفر ويظهر الإيمان يرفض الدين أصلة وأرضية جملة وتفصيلا مش عايز هم عارفين يا م- ربنا قال له كده فإنهم لا يكذبونك والله هم عارفين إنك صادق وإنك نبي وإنك هجايب لهم السعادة كلها بس مش هيقبلوك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ليه؟ ظلموا أنفسهم الظلم ممكن يكون آه، استعباد للنفس من دون الله إذا النفس انحرفت أو القلب انحرف عن الجادة وعمي والقلب لما يعمى صاحبه يضل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو مسكين هيموت ويبقى رئيس جمهورية فاكر نفسه الزعيم الأوحد هنا المشكلة لو ظن نفسه هكذا مش هيشوف الحقيقة هيشوفها لكن مش هيقر بيها ولا هيعترف بيها المجموعة دي لما تشوف الشعب كله تيجي النهاردة تقول طيب ما ن- ما نحكم الشعب ونشوف للسفت يقول لك لا ده الشعب ده كله جاهل وما بيفهموش ودول حزب الكنبة ويبدأ يسب الشعب اللي هو من غير الشعب ملوش لازمة امال انت جاي تعمل ايه اما انت شايف الشعب ما بيفهمش وشايف وشايف الشعب الحمار بيفهم اكتر منه وشايف الشعب متخلف وانت يشرفك انك تبقى رئيس في شعب متخلف انت ليه ما تحترمش الشعب ده ما الشعب المتخلف ده هو اللي علمك وهو اللي اداك الشهادة اللي انت خدتها وهو عبارة عن امك وابوك وجدك وجدتك انت هتبقى احسن من اصلك ازاي الشيء من معدنه لا يستغرب لكن وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قالوا على سيدنا النبي ساحر وقالوا على سيدنا النبي كذاب وقالوا على سيدنا النبي ان اللي القرآن اللي جايبه ده اساطير الاولين اكتتبها وقالوا كلام كتير جدا في هذا المعنى لكن بينهم وبين نفسهم كانوا عارفين الحقيقة كانوا بيضربوا العبيد بتوعهم طول النهار يعذبوهم اللي هم أسلموا لله رب العالمين وكانوا بالليل يتسللون في الخفية الظلام عشان يسمعوا القرآن من سيدنا النبي وهو يقرأ القرآن في جوف الليل لدرجة لما قابلوا بعض قالوا فضحنا فضحتونا العبيد لو شافوكم هتبقى فضيحة يبقى احنا كده أقمنا الدليل على أنفسنا وتعاهدوا ألا يعودوا وعادوا ليه هم متأكدين ان محمد صادق لكن ما المسألة قالوها صراحة قالوا احنا كنا نتنافس احنا وقبيلة محمد الشرف طبعا تعرفين مكة بطون والبطون بينها منافسات كل قبيلة عايزة تبقى هي السيادة فبيقول احنا كنا بنتنافس الشرف يعني جد عبد المطلب بيطعم الحجاج احنا اطعمنا بيسقي الحجيج اللي بيجوا البيت الحرام احنا اسقينا السقاية والرفادة وده كانوا بيعتبروا ان ده شرفهم اللي هم يتنافسون فيه فاذا قالوا منا نبي فكيف نبلغ هذا اه يبقى الحسد هنا ظلم النفس انا لما الاقيك اقوى مني احترم نفسي عربيتي على قدها وانت عربيتك على الزيرو انا عربيتي يا دوبك بقالها 20 30 سنة و1600 سي سي انت عربيتك 8 سلندر وما شاء الله قوة دفع رباعي وما شاء الله لسه ما مشيتش على الارض اخش معاك سبق ده انا ابقى مجنون ما وسع لك السكة لا يستويان العاقل يعمل كده ويعرف مقامه وما يحقدش على اللي اكبر منه لكن لما يبقى ظالم لنفسه يحقد اه ازاي ده يعني ده يطلع من السجن عشان يبقى هو الريس طب ازاي مش انت اللي بتعطي المعطي هو الله سبحانه وتعالى وليس فيها مغنم ليه عشان ايه يبقى المشايخ هم اللي موجودين بيحكي لي احد الاساتذه كان في الحج وكان رئيس نادي القضاء معاه في الحج هذا العام فواحد بيسأله هم في عرفة فاحتد النقاش بينهم على الأحداث اللي حصلت فبيقول له يا سعادة المستشار هو أنت مش من ضمن الشعب يقول فغضب غضبا شديدا ولم يجب وقاطع الجميع إزاي يبقى من الشعب دول آلهة على الأرض دول فوق الشعب لا هنا من يرى نفسه هكذا لا يمكن أن يقر بالحقيقة ولا أن يستسلم لها هؤلاء ليسوا أصحاب قوة على الأرض لأن الله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لما يجي يعملوا استطلاع أو الكاميرا تفتح الكادر شويتين كأن مصر كلها واقفة وهم أفراد لما الكاميرا تيجي العملية تقرب تلاقي بين الواحد والواحد 200 متر ايه المعنى ده ايه الخداع ده والكلام بقى شغال وحرق ال... ويحط الحطب في النار والدستورية وكانوا واقفين طب واللي بيحصل النهاردة قدام قصر الاتحادية بأي قانون وبأي نظام يا من تطلبون دولة القانون أنا بستغرب جدا وأنا حقيقة أحترم مهنيا الأستاذ عماد أديب لكن وانا نايم طبعا فترة العشر ايام وانا نايم عيان على سريري اديتني فرصة اشوف كتير من البرامج وكنت حريص اشوف القنوات التي تاخذ موقفا من الشريعة الاسلامية عشان نتعلم ونشوف الناس دي بتقول ايه فأسفت جدا وهو يعلن نتيجة الاستفتاء اللي عاملاه القناة بتاعته والاستفتاء ده اتكرر في أكتر من مكان على الإعلان الدستوري فإذا به يقول المعارضون المعارضون للإعلان الدستوري 5% الذين لم يؤيدوا ولم يعارضوا 5% المؤيدون 90% لا لا يا جماعة ده كتيبة الإخوان الإلكترونية اشتغلت الله ينور هذه ليست حرفية ولا مهنية ولا موضوعية أنا الرجل أعرفه من أكثر من 20 سنة وأديت معاه أكثر من حلقة وكان مثالا للذي يحترم من يخالفه لكن الجحود صعب يا أخوانا الجحود صعب لو كانت النتيجة عكس هذا اعتبرها معكوسة كنا زغرتنا ولا كنا اتهمنا أحد ما ينفعش هذا الكلام أين مصالح البلاد والعباد أيها الجاحدون لشريعة الله ما قدمتناش ليه انتوا دستور في مقابل ما كان ألا تتقوا الله في مصر ألا تربأوا بأنفسكم أن تتهموا بالعمالة أو تتهموا بالخيانة لماذا ترضون لأنفسكم أن تكونوا من الحاقدين وهؤلاء لا علاج معهم إلا أن يهديهم الله فهؤلاء إنما هم أهل حماقة والحماقة أعيت من يداويها الفاسدون حاقدون وزيادة ليس كل حاقد فاسد وإنما كل فاسد حاقد يعني ممكن الحاقد يقول لا أنا مش رأ... مش قابل الإسلام أنا مش عايز الإسلاميين أنا مش عايز الإسلام السياسي يقول كده لكن الفاسد يدور ويفكر كيف يعني يجعلها ظلاما كيف يجعلها بحارا من الدماء كيف يجعلها صداما لما الإخوان أعلنوا عن نزول يوم السبت كلهم قالوا إيه كما سمعت أنا كلهم بلا استثناء وهم على فكرة بينظموا الأدوار كويس يعني السبع قنوات كلهم البرامج واحد الكلام واحد ويطلع من هنا يكمل هنا أو ده بيكمل المكان ده وهم شايلين بعض لأن هدفهم واحد كله قال احنا بنحمل لما قالوا هننزل في ميدان التحرير لو حصل صدام احنا بنحمل الحرية والعدالة والنور مسؤولية الدماء اللي تحصل طب ما هو ميدان التحرير مش ملكك انت اعلنت عن نفسك وقفت سيب المكان لغيرك اذا كنا ابناء وطن واحد وخلي كل فصيل يعبر عن نفسه لا احنا هنا معتصمين مش هنتحرك لغاية لما يتلغي الاعلان او يجمد وما يقول اليه ده ده, ده دي, دي ديكتاتوريه بعينها طيب سابوا لهم التحرير وراحوا مكان اخر تقولوا ايه للي واقفين لما خرجت جماعه اللي خرجت وقفت قدام المحكمة الدستورية ولا حصل اعتداء على حد ولا يحزنون شوف بقى الإرهاب وشوف التطرف وشوف وشوف وشوف وفي احتمال غايب عن عقول الناس مش يمكن المحكمة الدستورية أو غيرها ممن يؤيدهم هو اللي مطلع المجموعة دي مين يقول هو انت ختمت عليه او خدت شخصيته ان هو ده اسلامي او غير اسلامي في منتقبة في التحرير شفناها في الصورة وفي ملتحي في التحرير ويا ما شفنا في الامن زمان ملتحين وهم غير مسلمين مش هقول لك مسلمين طب ما يمكن القضاء هو اللي عامل الكلام ده المحكمة الدستورية عج- أجلت من بيتها بالتليفون لو هي راحت ومنعوها كنا قلنا آه أثبتنا واقعة وكنا ساعتها نعرف مين اللي منعها ونحاسبه لأننا لا نقبل هذا باسم الإسلام طب واللي رايح لغاية الدستورية اللي رايح لغاية قصر الاتحادية قصر رئيس الجمهورية السلطة الوحيدة المنتخبة من كل الشعب هذا اعتداء على كل الشعب هذه بلطجة ولا ثورية لكن الحلال بين والحرام بين إنما الفاسدون يقولوا لا ده ده الحق لأن ده لازم يرحل ولازم يمشي ولازم نجيب فلان أو فلان حكومة حكومة ثورية هم هيموتوا ويجيبوا دول اللي هي- عايزين يجيبوا اللي راح يدافع اللي يتهم المصريين بأنهم لا يؤمنون بالهولوكوست اللي رايحين يقولوا للأمريكان عايزينكم تلحقونا وتدافعوا عننا وتتدخلوا عندنا هل هي دي الوطنية يا دعاة الثورية إن الإفساد في الأرض لا يعنيه أن يحترق الأخضر واليابس وليس هذا في المعارضة بشيء ولا في التأييد بشيء إن الحاقدين والفاسدين وكانوا موجودين أيام سيدنا النبي الحاقدون أمثال مشركي قريش الفاسدون أمثال المنافقين في المدينة وأمثال اليهود تخيلوا لما المسلمين لما المشركين استغفر الله مشركي مكة يسألوا اليهود أآلهتنا خير أم هو قولوا لنا بالله عليكم إله محمد ولا اللات والعزة الأصنام اللي بنعبدها كانوا قبل بعثة سيدنا النبي بشهور قليلة يقولوا احنا نبي آخر الزمان قرب معاده وأول ما يجي هنؤمن بيه وهنقتلكم قتل إرم وعاد لكنهم لما كانوا فاسدين جاحدين تخيلوا يكتموا الشهادة ويغيروا دينهم ويغيروا النص اللي عندهم يقولوا لا الأصنام بتاعتكم يا مشركي مكة أحسن من إله محمد ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون دول جماعة جاحدين فاسدين أتمنى نكون فهمنا الفرق بين المؤيد وليه بيأيد والمعارض وليه بيعارض وادم المعارضه تبقى شكلها ايه واتمنى ان ما يبقاش فيه مسلم ولا مصري على صفه العموم لا يبقى جاحد ولا يبقى فاسد تعالوا نشوف الكلام ده اللي بيتقال على خلال من خلال الاسئله اللي كانت لنا اخونا ابو محمد بيقول احنا صعايده مستعدين نيجي ما نخليش منهم حد الشرطه ازاي تتخاذل خلي بالك هو لو وقع واحد ميت هتبقى مشكله ولان هم الدنيا كلها شافت ال يعني الاكثريه اين ومتى يوم السبت الماضي انما هم الان بيجروا شكلك وهم حسوا ان هم هم عم بيلعبوا في الوقت الضايع لان اذا تم الدستور وتمت الموافقه عليه يبقى لا بقى في ديكتاتور اللي هم بيتهموه ولا في اعلان دستوري ويبقى البلد خدت خطوه لقدام نحو الاستقرار هم يحولون ضد هذا تماما انا بقول لهم كلهم لو كنتم معارضين صادقين ووطنيين صادقين انتم ما دام عندكم الحشد ده كله وقدرتوا تشيلوا الاسواق الشائكه وعندكم الجرأه ان انتوا توصلوا لغايه باب قصر الرئاسه طيب ما تورونا شطارتكم في الصناديق وبالادب والاحترام وتلغوا لنا الدستور ده خالص واذا الغيتوا الدستور انا هبقى معاكم ونقول ساعتها لمرسي مش عايزينك ايه رايكم ما ينفعش الكلام ده انا ما اقدرش ازعم ان انا بتكلم باسم الو... الوطن بالكامل او باسم الشعب المصري ابقى كذاب ونصاب وابقى انا منتفع ما ينفعش ان اي واحد فيكم يا اساتذه يتكلم باسم الشعب او ينصب نفسه واصي على الشعب لا اسلامي ولا غير اسلامي يا جماعة احنا وصلنا إلى معنى وإلى منتج الرأي في البداية والنهاية لهذا الشعب الكريم الذي يجب أن يحترم الذي يجب أن يوقر لما طلعوا قالوا كلام إن هيتكلموا في الخمسين في المية عمال وفلاحين قعدوا يغنوا إزاي وده مقومات الشعب وما ينفعش ولازم نحترم الخ... النسبة ديت يعني خلاص ولما نيجي نتكلم نقول هنصوت على الدستور لا ده شعب غلبان وشعب تايه وشعب جاهل وشعب امي فترسلكوا على حل هو انتوا عايزين ايه نجيب لكم اسرائيل تحكم مصر نجيب لكم نتنياهو يحكم لكم مصر نجيب لكم الشيطان يعربط في مصر اتقوا الله ان الدنيا لحظات وغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا فان بنوها بخير طاب مسكنهم وإن بنوها بشر فبئس ما صنعوا أيها الصعيد المحترم أبو محمد ومعاك كمان سيدنا الشيخ أحمد الإمام من الجيزة الهوينة والرفق ليس ضعفا من مرسي بل هي حكمة نؤيده عليها لأننا نحفظ دماء المصريين لكن للأمر حدود وينبغي أن تكون هناك رؤية كل ما نملكه نسأل الله عز وجل أنه يلهمنا الرشد وأنه يجنبنا ويلات الفتن لأن يعني الفتنة إذا أيقظها هؤلاء فهم ملعونون الفتنة نائمة لعنة الله على من أيقظها وأنا على يقين أن نصر الله قادم لأن اللي حصل على أرض مصر محض فضل الله اللي شال بيه مبارك ونظامه لن يترك للظالمين ولا للجاحدين ولا للفاسدين فرصة ونحن على يقين في وعد الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أخونا مصطفى بيقول حكم الخروج في المظاهرات والمشايخ مختلفين هنا بداية الإشكالية وأنا بقولها لكم وبقولها لله وزي ما عودتكم وأزعم إني متجرد وأرجو الله أن أموت كذلك على تجردي لا أبغي منكم جزاء ولا شكورا وإن ربنا يرضى عني بما يجري على قلبي ولساني أول من يسأل عن هذا الذي يحدث على أرض مصر العلماء والعلماء لأن فيهم هوى يبقى الاختلاف ده موجود أنا معترض على بعض بنود الدستور أنا كعبد الله أنا أرى فيها بعض المواد الكارثية مثل المادة الرابعة وأرى فيها بعض العلماء الذين تناسوا ما تعلموه دينا وشرعا ربنا يقول فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين وإحنا نشوف بعض الناس أحسن من الأنبياء لا ما يسألوش ما يسألوش أبو بكر يقول وعمر فإن رأيتموني على الباطل فقوموني أبو بكر يقول إن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم وهم يشوفوا إن في بعض الناس فوق المساءلة وفوق العزل وأنهم مستقلون لا يعزلون إحنا بعنا ديننا بعرض من الدنيا إحنا ما خفناش ربنا ولا اتقينا ربنا طيب أنا لو قلت النهاردة لا وقفت وتربست قدام الدستور أنا هصب في خانة هؤلاء الذين يحاربون شريعة الله هؤلاء الذين يحاربون دين الله هؤلاء الذين يقفون ضد دين الله بالمرصاد هؤلاء الذين لا يريدون لحكم الله أن يسود هؤلاء الذين يتمنون أن تكون مصر عوجا وأن تعيش في فتنة وظلمة وكفر ونفاق وشقاق وسوء أخلاق ما أقدرش أكون في المعسكر معهم أبدا أصبحت في دائرة الضرر والضرر الأكبر إذا فليمضي الدستور ولنوافق عليه على أن نختار على الفرازة من يمثلنا في مجلس الشعب حتى يتسنى لهم إصلاح العوج اليسير الموجود في بعض مواد الدستور فإذا كان عندي خمس ست مواد فيهم خطل وبقية المواد مظبوطين على العين والرأس يبقى الخمسة ستة ياخدوا جهد من مجلس الشعب ست أشهر سنة يخلصونا منها لأن الدستور بينص على هذا لو خمسة أعضاء مجلس الشعب رأوا دراسة مادة من المواد من حقهم هذا يبقى اختيارك في المرحلة القادمة لمن يمثلك على أن يكون صادقا في دينه يبقى أنت خدت نص المسافة للإصلاح ولو نجحت في أنك تغير الأزهر إلى ما ينبغي أن يكون عليه يبقى أنت نجحت 100% في الإصلاح فإذا استقام مرسي قلنا له نحن خلفك وإن لم يستقم كنا له بالمرصاد قبل غيرنا لأننا لن نجامل في دين الله أحدا ونحن لم نشعر من الرجل إلا أنه يريد الخير لمصر وأنه يخشى الله رب العالمين إذا لا تجعلوا هؤلاء المفسدين يجرونكم إلى الصدام لا تجعلوا هؤلاء المفسدين يجرونكم إلى التناحر إنما النصر صبر ساعة إنما النصر صبر ساعة الأيام الحداشر دول ويتم الانتخاب إحنا إن شاء الله على عتبات النصر لكن هناك جهود لابد أن تبذل وهي رسائل لابد أن تكون واضحة أيها الرئيس الملهم اتق الله في نفسك فوجودك على الكرسي لن يستمر طويلا وعمرك ذاته لن يكون طويلا ومهما عشت لابد من دخول قبرك فخذ من القرار ما تراه بعد المشورة أرضى لله ولرسوله بصرف النظر تبقى على كرسيك أو لا تبقى عليه فإنما رضاء الله هو الأغ... الأهم وهو الأغنى وهو الأقنى والتمس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي وأذكرك بقوله صلوات الله عليه من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شره يا علماء الأمة اتقوا الله في أنفسكم واجمعوا على الحق كلمتكم وتجردوا من أهوائكم وانظروا فيكم وفي إخوانكم فمن ترونه مؤهلا يحمل كفاءة الإدارة والقيادة اجعلوها في عنقه إلزاما وإكراها لا اختيارا ولا تدبيرا انسوا جماعاتكم التي تنتسبون إليها وأحزابكم التي تنتمون إليها إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فإن وحدتم كلمتكم ورفعتم رايتكم وأعلنتم قيادتكم فلتبينوا للناس الصواب والخطأ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه أيها السياسيون أن كانت طوائفكم إن الله سائلكم عن مصر وعن كل من فيها إن ميدان التحرير فيه عناصر من مخابرات كل دول العالم العالم يعبث ببلادكم العالم يتمنى لكم الزوال إسرائيل تتمنى لكم الضياع يتمنون أن يقتل بعضكم بعضا الله الله في مصر يا أبناء مصر الله الله في مصر يا من شربتم من نيلها الله الله في مصر يا من تزعمون أن فيكم ذرة من الوطنية فليست الوطنية أن ينصب كل منا نفسه وإنما الوطنية أن يجعل الإنسان منا نفسه جسرا يعبر الوطن عليه إلى بر الأمان وإلى بر الاستقرار وإلى بر النماء يا عموم المصريين وبخاصة المسلمين كل الواقفين في الاتحادية أو في أي مكان أنا مش هقول زي ما بيتقال هم قابضين وهم كذلك فيما أفهم وفيهم شرفاء لأنهم ليسوا جميعا قابضين ومش كلهم بلطجية بس اللي واقف ماسك لي المطوة أنا ما أعرفش أمسكها المسكة دي ما أنا مش بلطجي انما هو لما يمسكها له يعمل لي كده ولما يجي يولع ولما يجي ينفخ الكلام ده ما يعملوش الا بلطجي وسوابق والبيانات اللي طلعت علينا الناس اللي اتمسكت في اماكن كثيره لها سوابق عديده انا هنا ليا وقفه صغيره اذا كان هناك من وقع في فخ قتل الثوار من الشرطه والجيش انا بتكلم بمنتهى الوضوح أتظنون أنه يقف معكم اليوم وانت بتنادي يا ريس بمحاسبة قتلة الثوار محتاجة دراسة ومحتاجة عموم الشعب يدرس المسألة هل يحاسب اللي ادى الأمر ولا اللي زي اللي بيقول على نفسه عبد المأمور هي كلمة خاطئة لكن دي ثقافة مجتمع طب ما تدوله الأمان الصغير ده اللي أكره على استخدام السلاح ضد اخوانه ها ادوا الامان عشان يقدر يشتغل النهارده وانا اعلم ان كل المسجلين خطر ممكن يتلموا في نص ساعه ممكن يتلموا في نص ساعه على مستوى جمهوريه مصر العربيه ارحمونا يرحمكم الله احنا محتاجين مساحه من من الشفافيه عشان نقدر نقف وقفه صحيحه امام المفسدين وامام الجاحدين لكن أخطر من ده كله وأختم بيه الحلقة بتاعتي أنا محتاج جهد واجب فرض عين أنا شايفه اللي واقفين هناك سواء كانوا بقى مأجورين سواء كانوا بلطجية سواء كانوا آه كارهين للتيار الإسلامي سواء كانوا آه صادقين في الوطنية لكن معترضين على بعض المصالح الفئوية أو البنود والمواد في الدستور الكل جمعتهم أغراض متعددة لكن جمعهم المكان طيب ما كل اللي واقفين دول يبقى اخويا او ابويا او ابني او ابن عمي او ابن خالي او ابن خالتي سيدنا النبي لما بلغ في خطبة الوداع كان في كل سؤال يقول اللهم هل بلغت يقول اللهم نعم يقول اللهم فاشهد ثم وضع القاعدة الشرعية الذهبية فليبلغ الشاهد منكم الغائبة ايه تاني فليبلغ الشاهد منكم الغائبة يا حبايبي يا أبناء مصر العظام يا أبناء مصر البررة أن كانت اعتقاداتكم أن كانت مذاهبكم السياسية أين كانت انتماءاتكم أو آه، منابركم إن هناك من توجه إليه أصابع الاتهام فمش معقول اللي كان بيقبض له أقل واحد فيهم ياخد أقل يعني ما يقرب من 2 مليون شهريا وبعضهم يصل إلى بضعة ملايين في الشهر هيقبل منك النهاردة ثورة وإسلام وعدالة تقول في حد أعلى وحد أدنى للأجور من حقهم يبقوا مجنونين ومدبوحين لأنهم بمقياسهم هم وفسادهم خلاص خسرانة خسرانة يبقى عليا وعلى أعدائي هو عايز يبقى باشا وياخد الملايين ياخد الملايين وفي من أبناء مصر من يأكل من صندوق القمامة هو ماله ياخد الملايين ويستولي على الأراضي حط إيده على مقدرات البلاد في مقابل أنه عبد لسيدي لسيده لرأس النظام يحل له الحرام ويحرم له الحلال أو ماله ما دام مستفيد لما يجي النهاردة واحد هيقول له ما هو ده اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع أبو جهل يقول يعني أنا وبلال آه، سواء نقف احنا الاثنين في صف واحد نصلي ايه قلة القيمة دي هو ده هو ده اللي احنا عايشينه لما يطلع على المنبر بتاعه ويطلع له يعمل له اربع حلقات ولا اكثر ولا اقل وي- وياخد مئات الالوف هتيجي تقول له ان شاء الله بكره هذا حلال وهذا حرام اسلام ايه اللي انت جاي تقول عليه انا اعلم ان هؤلاء عندهم ما يدفعهم عندهم ما يدفعهم الى الافساد المتعمد سيدة مصر الاولى الراحلة لما صرحت وكلنا قرينا الكلام ده وسمعناه لما قالت للأمراء العرب والحكام انصروا صاحبكم لأنكم لو ما وقفتوش جنبه صوركم عندي وفضائحكم عندي الناس دي كانت شغالة بنظام الله أعلم بيه بيسجلوا للناس إيه بيوقفوا عليهم إيه بيمسكوا عليهم إيه عشان كده في ناس خايفة على نفسها في ناس خايفة على مرتباتها في ناس خايفة على مكاسبها في ناس خايفة على آه، آه، آه، آه، فضائحها أنا عن نفسي كعبد الله لو أنا لو لو لو كان آه، ناس كتير قالت لو قلنا يا جماعة الدستور الأول ما كناش وصلنا كدابين والله ما هو ما هو احنا عندنا الآن شرعية اسمه رئيس الجمهورية ومع ذلك انتوا بتحرقوا الأخضر واليابس أما لو كان الدستور الأول ولا في رئيس ولا في مجلس شعب ولا في أي حاجة شرعية كنتوا عملتوا فينا إيه كانوا عملونا زي العراق ولبنان هؤلاء كذابون لا يحبون الوطن ده ربنا أراد أن يفضحهم لا لو أنتوا وطنيين صحيح أنا بعتبر المادة الرابعة في الد- في مسودة الدستور بالنسبة لي كارثية كارثية لأنها بتقتل قيم الإسلام في شخص لا ينبغي أن يكون هكذا وإنما ينبغي أن يكون عنوانا للإسلام ومع ذلك أنا أقبل ليه؟ من أجل أن ت- أصون بلدي من أجل أن لا أعرض بلدي للدمار وأبقى أصلح فيما بعد والله غالب على أمره هو ده الإنسان العاقل أو هو ده الإنسان الوطني لو أنكم تملكون القدرة والقوة والتأثير في الناس كما تزعمون شيلوا كلابكم وتعابينكم ورجعوهم زي ما جبتوهم ودعوا الصندوق يقول كلمته وأتحداكم لو عندكم شجاعة أن تقبلوا هذا مش هي دي الديمقراطية اللي أنتم بتتكلموا عنها لكنكم لا تحبون الوطن وأقول لكم إن من يقصد مصر بشر يقسم الله زهره ويفضح الله ستره ويأتي الله على تدبيره وتذكروا قول الله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون فإنا مبرمون فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدي ورسلنا لدينا يكتبون لا يا حبايب أسراركم عند الله علانية والله لن يقبل إلا أن ينصر دينه فأدعوكم إلى أن تتوبوا إلى الله وأن تنسوا ما مضى وأن تنظروا إلى الأمام من أجل أن تستقر البلاد والعباد ومن أجل أن ننهي فترة الدكتاتورية اللي بنقول عليها فإذا استقر الدستور ما عاد إعلان دستوري ولا عاد له وجود استعينوا بالله واصبروا أيها المسلمون وادعوا إخوانكم فرادا وجماعات ألا يكونوا مع هؤلاء المفسدين لأن الوقوف ضد هذه الشرعية إفساد في الأرض ولا يجوز ذلك شرعا إن علمتم ذلك وأريتم الله من أنفسكم خيرا أبشركم أن نصر الله قادم وإنما النصر صبر ساعة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مشاهدي الكرام إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنحرف لا, لا تنحرف واسلك